بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين ابتديت واياكم في الاسبوع الماضي تاملنا في حياه الفرح ورساله الفرح رساله القديس بولس الرسول الى اهل مدينه فيليبي واتكلمت على ان مدينه فيليبي هي اول مدينه وكانت قريه تنال الايمان بالمسيح عشان كده كان لها معزة خاصة ولها محبة كبيرة في قلب القديس بولس الرسول هو في السجن في روما عاصمة الإمبراطورية كتب رسائل كتب أربع رسائل رسالة أفسس ورسالة كلوسي ورسالة فيليبي ورسالة فيليمون كل رسالة لها ظروفها لكن رسالة فيليبي امتازت بحالة من حالات الفرح البالغ وفي فيليبي دهيت اللي قابل بائعة الأرجوان اللي هي ليديا والعرافة دول أول اتنين وفي فيليبي لما زارها في مستهل كراسته اتسجن فيها والسجان فيليبي عرف المسيح من خلال بولس الرسول اللي كان مسجون في سجن فيليبي هو وسيلة الرسالة لها مشاعر كبيرة زي ما قلت لك المرة اللي فاتت هي مشاعر إنسانية جميلة خالص هاخد لك بعض مقتطفات من الإصحاح الأول وفي ود بالغ ما بين بولس الرسول ما بين الخدمة اللي خدمها في فيليبي وإنهم ابتدوا يشعروا بإنه في السجن فلازم يساعدوه يبعتوا له عطايا مادية برغم انهم كانوا ناس متوسطي الحال والعطية دي بعتوها والخادم بتاعهم ابوفرودوتس وفي ود بالغ في حب بالغ في نوع من التناغم الشديد ما بين الخادم والرعية اسمع كده ويايا في الاصحاح الاول انا قريته وياك الاسبوع اللي فات هاخد مقتطفات كده اللي هي مسار تاملنا النهارده يقول كده اذكركم اشكر الهي عند كل ذكري اياكم دائما في كل ادعيتي مقدما الطلبه لاجل جميعكم بفرح يعني كل ما تيجي سيرتكم في الصلاه ابقى فرحان لسبب مشاركتكم في الانجيل طبعا مشاركتكم هم ساعدوه قدموا له العطيه اللي تساعده في خدمته وفي الانجيل اللي هي مقصود بها خدمه الانجيل وعشان كده يقول لاني حافظكم في قلبي وفي وثقي يعني حطيتكم جوايا في قلبي وحتى السلاسل اللي هو مربوط بيها لانه في السجن في وثقي السلاسل دي برضو انا فاكركم يعني مش انا عمال اتالم من السلاسل وبس لا ده انا فاكر خدمتكم وفاكر محبتكم وفاكر نموكم وتقدمكم وده بيفرحني اسمع كده يقول انتم الذين جميعكم شركائي في النعمه الخادم بيكلم المخدومين انتوا شركاء معي في هذه النعمه نعمه الايمان بالمسيح وبعدين شوف بقى الود الله شاهد كيف اشتاق الى جميعكم الحقيقه هي عبارات حتى بتعلم الانسان فينا ازاي يعبر عن مشاعره تجاه الاخرين اللي بيحبهم كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح وهذا اصليه انا صحيح بعيد عنكم وفي السجن ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفه وفي كل فهم رائع القديس بولس ان محبتكم لبعض تزيد هو الخادم بتاعكم بعيد في السجن لكن انتوا محبتكم بشتاق ليكم لكل واحد وانتوا شركائي في النعمه والاشياء دهوت من الاعماق من الاحشاء وبعدين يقول مملوئين في عدد 11 مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده يعني حياتكم كلها مليانة بالثمر بالصلوات حياتكم فيها نعمة حياتكم فيها محبة فيها امتلاء مش حياة جافة مش قلب فاضي مش حياة شكلية مش من بره بس لا عايشين في هذه في هذا العمل وبعدين نبتدي يطمنهم على نفسه يقول لهم ايه اريد ان تعلموا ايها الاخوه ان اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل تقدم الخدمه ويشرح ويقول ان في ناس مبسوطه وفي ناس مش مبسوطه لكن في الاخر يقول حاجه جميله قوي ان كانت الحياه في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار انا مش عارف انا اعيش هنا ولا اروح السماء ويقول التعبير البليغ بتاعه وده تعبير رائع يقول كده آه لي آه لي الحياه هي المسيح والموت هو الربح في عدد 21 لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح حياتك هنا على الارض هي المسيح يعني ايه هي المسيح يعني مركز تفكيرك مركز حياتك مركز محبتك هو المسيح كلنا عارفين الدايرة نرسم دايرة ونعمل فيها نقطة في الوسط نقطة المركز لما بنيجي نرسم الدايرة عشان تطلع دايرة صح نستخدم البرجل يرسم لنا دايرة صح الدايرة مليانة بالنقاط نقط كتيرة جدا بلا حصر لكن أهم نقطة هي نقطة المركز ميم المسيح ونقطة المركز دي هي اللي بتخلي الدايرة دايرة عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني وجود المسيح في مركز حياتك يخلي حياتك منتظمة لها شكل لها كيان طب لو مفيش الميم دي حياتك تبقى أي شكل حتى في لغة الهندسة يقول لك ده مش شكل هندسي ده مش شكل هندسي ليه الحياة هي المسيح مسيحك هو المركز هو فكرك هو قلبك هو محبتك احنا في مدايح كياك نقول قلبي ولساني يسبحان الثالوثي قلبي ولساني كل كياني متركز لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح عايز أقول لك حاجة كل شهدائنا كانوا يصلوا بالآية دي لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح كل النساك كانوا بيصلوا بالآية دي لي الحياة يبقى عايش في البرية وفي ضنك وفي نسك زائد يقول لك لي الحياة هي المسيح فرحان بالمسيح ايه اللي عندك من قصص الاباء الجميله انه كانوا يعيشوا في البريه يكاد يكون ما فيش في قلاليهم حاجه فكان الراهب يقعد يعمل شغل اليد يعمل يجدله الخوص وينزل يبيعه ومن بيعه يعيش فمره راهب بعد ما نزل باعه رجع القلايه لقى حراميه بيسرقوا المكان بتاعه مكانه ما كانش فيه حاجة فدخل لقى فيه طبق فخد الطبق وطلع ورا الناس اللي سرقوا قال لهم نسيتوا الحاجة بتاعتكم حتى الطبق اعتبروا انه مش بتاعه عايز اقول لك كان فرحان لي الحياة هي المسيح من يعيش في القداسة يقول كده لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح من يعيش في مخافة الله ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح وليه الحياة هي المسيح هو مركز الحياة هو اللي بتفكر فيه كل يوم هو اللي بيقود حياتك هو اللي بتقول ويا داود النبي جعلت الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني فلا أتزعزع كل يوم هو فكرك الفكر بتاعك ووجود المسيح في حياتك في فكرك في قلبك يجعلك تعيش في حكمه لان هتنال ما نسميه بمخافه الله الله قدامك وبما انه قدامك تكون حياتك كلها في هذه المخافه وراس الحكمه مخافه الله بنكمل ويا بعض في تسلسل الاصحاح هو بيحتار بولس الرسول بيقول يا ترى ايه احسن اعيش في الارض ولا اروح السماء هو قال كده فماذا أختار لست أدري على العموم يا رب لو خلتني على الأرض أخدمك لو رحت على السماء هتمتع بالحياة وياك عشان كده قال الآية الجميلة لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم يعني عشان أخدمكم أبقى ملتزم بخدمتكم ويقد يقول كده مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان لكي يزداد افتخاركم فيا يعني أنا هفتخر بيكم إن أنا خدمتكم وأنتوا هتفتخروا بيا إن أنا الخادم اللي خدمت فيك وياكم في المسيح يسوع بواسطة حضوري أيضا عندكم وبعدين في نهاية الإصحاح ده يركز على الآية اللي كلمتك عليها الأسبوع اللي فات فقط عيشوا كما يحق المسيح لكن كمان بيضيف آية مهمة قوي اللي هي الآية بتاعة 29 ودي آية برضو في غاية الأهمية وتجاوب على أسئلة كتيرة لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح ما خلاص دي الحياة هي المسيح لا أن تؤمنوا به فقط يعني الإيمان ده عطية من الله يعطيها لي أنالها لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا لأجله أيضا يعني بقى في عطيتين مرتبطين ببعض عطية الإيمان وعطية الألم وده اللي بيجعل مسيحيتنا تنظر للألم وقضية الألم بنظرة إيجابية بنظرة إيجابية والنظرة الإيجابية دهيت إن الألم مرتبط بالإيمان والإيمان مرتبط بالألم وده اللي بنشوفه في سير القديسين على اختلاف أنواعهم وفي كل الأجيال في كل الأجيال كلنا نتذكر في أجيال الشهادة زي شهداء ليبيا الشباب اللي كان متغرب وازاي ان ايمانه قوي حتى لو كان في الم حتى لو كنت افقد حياتي على الارض لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا انا قلت لك ايات كده مختارات محطات في الاصحاح بس عايز اقف وياك عشان تاخدها كمبادئ للحياه ايه رقم تسعة وايه 21 وايه 29 في الاصحاح ده ثلاث ايات اول ايه يقول كده هذا اصليه ان تزداد محبتكم اكثر فاكثر في المعرفه وكل فهم يعني يا ترى بتصلي من اجل الاخرين تزداد محبه ربنا فيهم يا ترى بتصلي من اجل اسرتك زوجتك زوجك اولادكم بناتكم بتصلي من اجل محبه ربنا تزداد في قلوبهم طب اصحابك طب زمايلك طب قرايبك بتصلي من ربنا امام الله وتقول ان تزداد محبتكم يعني تخيل كده لما الاب والام يصلوا من اجل ولادهم ويقولوا يا رب زود محبتهم تزداد اكثر فاكثر في المعرفه وكل في وكل فهم صالح وفي كل عمل صالح تصور كده اللي في الخدمه بتصلي من اجل الاباء اللي بيخدموا وياك ان تزداد المحبه في المعرفه وفي الفهم بتصلي من اجل شعبك من اجل الرعيه بتصلي من اجل كل احد ان تزداد المحبه في قلوبكم دي ايه رقم تسعة الايه 21 قلت لك عليها لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح الايه 29 لانه وهب هبه لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا بل ايضا ان تتالموا لاجله خد بالك هو في السجن اوعى تفتكر ان بولس الرسول كان عايش في الخيال او عايش في رومانسيه لا ده بولس الرسول كان عايش في ارض الواقع ايمانه وصله لغايه السجن لكن اعتبر ان الايمان هو الهبه والألم هو الهبة لكن مع الإيمان والألم يوجد الفرح للاتنين وده بيخلي حياته ان هو صحيح في السجن لكن هو آه، عايش في روح الفرح الدائم فيه طيب ايه التدريب اللي ممكن ناخده هحط لك تدريب في اربع خطوات كده حطهم قدامك اول خطوه احفظ ايمانك احفظ ايمانك في قلبك خلي ايمانك دايما حي ايمان صاحي طب بنعرفه ازاي بنخلي ايماننا كده محفوظ في قلبنا الايمان مش عطيه قديمه الايمان عطيه متجدده اكتر حاجه تخلي ايمانك قوي سير القديسين وانك تعيش تلتهب روحك بسير القديسين احفظ ايمانك وخلي ايمانك فعال وثق في ان يد الله تعمل وما تنساش الوعد الوعد الجميل اللي قدمه لنا في اخر انجيل معلمنا متى البشير ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر والى انقضاء الظهر انا معاكم كل يوم النهارده وبكره وبعده وكنت وياكم امبارح وقبله والاسبوع اللي قبله وهكذا العمر كله احفظ ايمانك خلي ايمانك دائما قوي قوي لما بتقف تصلي او بتقرا نص في الانجيل او بتعيش او بتحفظ او بتقول مزمور كده قول كل حاجه من قلبك خلي قلبك عمران بالايمان عمران بانه قلبك شايف ايد ربنا هي اللي بتشتغل في هذه الحياه وهي اللي بتدبر كل شيء نمره واحد نمره اتنين قدم توبتك وقدم توبتك بحسب المفهوم الكنيسه ومفهوم الارثوذكسي هي نقاوه القلب قدم توبتك خليك عضو عامل وحلو عايز اقول لكم على ملحوظه جميله لانه في اول الرساله بيقول ايه بولس وتيمساوس عبد يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي القديسين مع اساقفه وشمامسه يعني الاول قال كده الى جميع القديسين القديسين هم الشعب مع جميع إلى جميع القديسين مع أساقفة وشمامسة اللي هم خدام هذا الشعب أو هذه المدينة قدم توبتك حافظ على نقاوة قلبك اهتم بالحكاية دهيت ما تخليش قلبك فيه شوائب فيه أفكار آه، خلي توبتك دايما جوه الكنيسة وانت فرحان بالتوبة دهيت وكلنا عارفين الآية الجميلة اللي بتخلي التوبة تحرك السماء السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بر لا يحتاج إلى التوبة أنت محتاج للتوبة كل واحد فينا محتاج للتوبة أقف قدام ربنا وتعهد بنقاوة قلبك وخلي توبتك دي توبة قانونية لما بتمارس سر الاعتراف وتنال الحل وتتقدم للأسرار المقدسة وتتناول وتعيش وتسمع كده أبونا هو بيقول في آخر القداس يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه تنتقل حياتك وتصير حياة نقية وقلبك نقي نمرة اتنين نمرة ثلاثة سلم فكرك سلم فكرك للإنجيل احنا في زمن غريب لان الحقيقه آه، العالم الافكار والكلام والشبكه العنكبوتيه اللي هي النت الانترنت اللي موجود والسوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا الانسان بقى عقله مكتظ بالافكار وبالحكايات بالموضوعات بالاخبار طب ما تريح بالك سلم فكرك للإنجيل خلي إنجيلك هو اللي يقود الفكر بتاعك بالوصية وما تنساش قلت لك الآية الوحيدة اللي فيها كلمة فقط فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح دي وصية دي حياة لنا بولس الرسول وهو في السجن ما كانش بيكتب عبارات بليغة أو إنشائية وبس ده بولس الرسول كان بيقدم الخلاصة والخبرة الحياتية وخبرة الخدمة بتاعته وبينصح ولاده في أهل فيليبي زي ما بينصحنا دلوقتي فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح سلم فكرك للإنجيل خلي الإنجيل هو الذي يقودك احنا في الكنيسة لما بنيجي نقرا الإنجيل بنرفع البشارة ونحطها على راسنا كده دي العلامة دي معناها ان فكري وعقلي يقوده الإنجيل يقوده فكر الإنجيل فكرك حياتك اليومية ممسوح ما تنساش التعبير الجميل ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بنشتغل وبنجري على أكل عيشنا وبنعيش وبنتعب وبنبذل مجهود كل ده جميل ورائع لكن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله خلي كلمة الله التي تخرج من فمه تنتقل إليك فتتحول فيك إلى روح وحياة روح وحياة سلم فكرك للإنجيل وخلي فكرك دايما فكر إنجيلي ينطق بالوصية ده يقول لنا في العهد القديم الوصية اربطها على جبهتك واربطها على ايديك وعلمها لأولاد خليها قدامك باستمرار خلي في البيت آيات متعلقة خلي في أوض الأولاد والبنات آيات موجودة نطلع متعلمينها وحافظينها ونعيش بيها في حياتنا التدريب الرابع استثمر الفرصة الفرصة الحياة فرصة الحياة فرصة ما تخليش فرصة تضيع منك ممكن يجي في ايدك كتاب حلو اقرا فيه اتعلم منه ممكن الفرصة ده هي تقعد قاعدة روحية ويا أب كاهن أو ويا خادم أو تقعدي ويا خادمة يقدم فكر روحي أو إنك تحضر اجتماع من الاجتماعات يعني احنا بنتمنى ان موضوع كورونا ده يبتدي يقل شوية بشوية كده وتبتدي الحياة الطبيعية ترجع لكنايسنا ولبلادنا في كل شيء استثمر الفرصة استثمر الفرصة فرصة استثمر الفرصة في الخدمة يجي لك وقت للخدمة انك تروح تخدم في بعض البيوت المحتاجه زي بيوت الأطفال بيوت الضيافة الأطفال أو بيوت المسنين أو بيوت المعاقين اخدم اخدم أو الذين في شدة أو في ضيقة استثمر الفرصة ما تضيعش من إيدك فرص كتيرة الله يرسلها ليك يقول لك تعالى ويايا زميل لك يقول لك تعالى ويايا نفتقد في المكان الفلاني روح وياه وافتقد خليها فرصة حلوة تعال نزور البيت الفلاني ده بيت أطفال صغيرين استثمر الفرصة المبادئ الأربعة والتدريب الأربعة دي حطهم جنب بعض احفظ إيمانك في قلبك قدم توبتك في كنيستك سلم فكرك لإنجيلك استثمر الفرصة لأنها عمرك عيش في المنظومة دهيت خليها دايما قدامك وانت بتتذوق حالة الفرح وزي ما قلت لك الرسالة الجميلة دهيت هي رسالة عشان تجعل الإنسان في حي في حياة فرح دائم مش مرتبط بالظروف اللي هو فيها ما تنساش وبكررها كتير ان بولس الرسول كتبها هو في السجن هو في الضيق هو في العوز وكتبها هو في ملء الفرح آخر حاجة عايز أقولها لك إن الكنيسة بتعلمنا في ألحاننا كلمة قللوا ياه وقللوا ياه كلمة اللي هي نهلل الله أو نفرح بالله وإنسان اللي قللوا ياه اللي هو الإنسان الفرحان واحد فرحان والفرح ده مش بيبقى في قلبه بس ده بيبقى في قلبه وفي يومه ثم يستطيع ان ينقل هذا الفرح لاخرين الشطاره انك حالة الفرح دهيت ننقلها للي احنا عايشين وياه ويكون الإنسان وهو فرحان متهلل وعارف ان المسيح الذي يسكن فيه ولسان حاله بيقول لي الحياة هي المسيح حياتي هي المسيح ربنا يبارك حياتنا جميعا ويعطينا حالة الفرح اللي بنعيشها في كل يوم ونتمتع اقرا الرسالة مرات ومرات وكل مرة ستكتشف فيها جديد وركز على مشاعر الفرح وليس كلمات الفرح كلمات الفرح في الرسالة دي حوالي عشر مرات تسعة وعشر مرات وبتتكرر لكن انت وانت بتستخدم الرسالة احفظ منها عبارات انصحك كمان انك تكتبها اكتب الرسالة بقول لك دي اربع صفحات اربع اصحاحات قصيرة جدا لكن اكتبها كأنك بولس الرسول بتكتب الرسالة إلى أهل فيليبي ربنا يكون وإياكم ويعطيكم طاقة الفرح في حياتكم وفي حياتنا جميعا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
سي او سي إيريني باسي السلام للكل